مساء الخير على الناس الحلوة وأهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست أفلام ومسلسلات وأخيرا انتهت سلسلة الأكشن المحبوبة جدا Mission Impossible أو سلسلة المهمة المستحيلة بعد 29 سنة اللي بدأت أول جزء سنة 1996 ولسه منتهية من كام أسبوع في مايو 2025 فكانت الصراحة سلسلة رائعة يعني كانت في الأكشن جامد آه، spy thriller اللي هو يعني espionage بقى واللي هو جاسوسيه وبنحل الغاز وبنتنكر وبنوقف ناس مجرمين من ان هم مش عارف يرتكبوا يرتكبوا مجازر او انفجارات نوويه او كده فكان الصراحه سلسله معموله حلوه جدا جدا فضل طبعا يرجع للنجم توم كروز شفت آه، يا جماعه بصوا خلينا نتفق ان توم كروز ممثل جامد جدا غير ان هو كممثل هو اصلا منتج السلسله او مشارك في انتاجها مع طبعا شركه باراماونت فمن الاخر هو له say في كل حاجه ولازم نتفق ان هو قام بشغل حلو جدا على مدار السنين كلها فانا لسه مخلص ال- الفيلم الاخير ولازم بقى ايه قلت لازم اتكلم على السلسله ككل هل كلها كانت حلوه طبعا كانت اكتريتها حلوه وفي حاجه او اتنين كانوا مخيشين واه هنتكلم على الجزء الاخير ب spoilers شويه فطبعا اللي ما شافش الجزء الاخير يعني اعرف ان انت في الاخر وهقولها في اخر الحلقه ان احنا ايه داخلين على spoilers لكن قبل ما نتكلم على سلسله افلام Mission Impossible لازم الاول يا جماعه نتكلم على ال source بتاعها اللي هي انها كانت اصلا مسلسلات وناس كتير ما تعرفش الموضوع ده طبعا قبل ما نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونخش بقى في الحلقه بتاعتنا نتكلم بقى في الاول ايه سبب الالهام لافلام Mission Impossible اولا كان فيها يا جماعه مسلسل اسمه Mission Impossible اتعمل سنه 1966 كانت نفس الفكره المهمه المستحيله عباره عن مجموعه كده تحت ال- بقى- بع- مع ال CIA مثلا او كده اسمهم IMF او Impossible Mission Force آه، بيرأسهم آه، جيم فيلبس ده اللي هو المفروض ده قائد المجموعه وتحتيه بقى ايه ال- ال technician اللي هو ش- آه، شاطر في الميكانيكا آه، تحتيه اللي شاطر في ال- اللي بي- بيتقمص وبيقلد فطبعا هو بقى اللي هو بتاع التنكرات وتحتيهم اللي هو بنت مثلا شاطره في جمع المعلومات مثلا وكده وكلهم بيعملوا ايه مهمات مستحيله من الاخر ضد بقى ايه الاتحاد السوفيتي ضد مش عارف آه، آه، متمردين في امريكا اللاتينيه حاجات كده يعني وكانت سلسلة مشهورة جدا جدا وقعدت حوالي سبعة seasons من سنة 1966 لغاية ما تم وقف الإنتاج بتاعها سنة 1900 تقريبا 73 أو 74 وكان يعني كل بيت أمريكي بيقعد يتفرج عليها خلصت من هنا عملوا لها زي revival اللي هو ايه يعملوا لها كانها تكمله وكانها زي جزء تاني يعني الكلام ده سنه 1988 ودي بقى على فكره السلسله دي هي او اللي اللي نزلوا في التماني في اواخر الثمانينات دول هم اللي كانوا بيجوا عندنا في مصر على الاقل في برنامج اخترنا لك فاكرينه كان برنامج بيجي اعتقد كان كل يوم أربع بالليل ايام التلفزيون المصري في عزه يعني فكان في برنامج بالليل اسمه اخترنا لك كان دايما يقدم ايه مسلسلات اجنبيه لقطات من افلام اجنبيه كانت يقدم بقى X-Files يقدم MacGyver يقدم Mission Impossible فكان ايه هي كانت السلسله دي واحده منهم يعني فنزل سنة 1988 وبرضه اللي نفس اللي نفس اللي قام بدور ال- القائد جيم فيلبس اللي هو القائد المجموعة جه هو هو نفس الممثل ومعاه برضه شخصية بارني اللي هو كان راجل أسمر كده اللي هو ال technician يعني كان مشهور جدا الشخصية دي وكان محبوب و fan favorite قوي دول اللي هما كانوا عائدين من السلسلة القديمة ومعاهم بقى إيه team جديد لكن للأسف السلسلة دي ما نجحتش زي أجزاء الستينات قعدت بالظبط حوالي بتاع ثلاث سنين يعني هو اتعملت 88 واخر حلقه نزلت في اواخر التسعينات ما قعدتش كتير تقريبا قالوا ال viewership بتاعتها كانت قليله كانوا معتمدين بقى ان الناس مثلا اللي اتفرجوا عليها في الستينات يرجعوا تاني اللي هم اتفرجوا بقى على حاجات تانية وبتاع قالك لا القديمه كانت احلى وتقريبا زي ما تقولوا ايه الجمهور الجديد ما كانش متحمس ليها قوي فكانوا بيقول لك انها خساره يعني انها بعد سنتين ايه اتكنسلت خصوصا كمان يا جماعه في فتره التسعينات ظهر برضو مسلسل اللي كان قايم ب... بال showrunner يعني ديفيد لينش المخرج الكبير ديفيد لينش طبعا مسلسل Twin Peaks كان المسلسل برضه suspense وبوليسي وكده كان حلو جدا ده ما يقال عليه إنه واحد من احلى المسلسلات وطبعا في سنه 1993 ظهور طبعا المسلسل الرائع X-Files اللي شكل جيل التسعينات بالكامل فمن الاخر كده المسلسل ما كانش له مكان قوي يعني هوبا ايه بقى جت شركه باراماونت قررت في سنه 1993 انها تعمل فيلم من المس... مشتق من المسلسل وبرضه اللي هما ايه آه، القائد المجموعه جيم فيلبس اللي هو قايم بدوره طبعا في اول جزء اللي هو الممثل الكبير جون فويت وتحتيه بقى ايه مجموعه بقى من اللي هم اللي جاهز اللي جاهز في التنكر اللي جاهز في ال hacking اللي هو طبعا بقى احنا دخلنا في التسعينات بقى فيه بقى كمبيوترات و hacking وبتاع وكانت كلها بتدس طبعا وبقى حد شاطر في ال- قلنا حد شاطر في التنكر حد شاطر في واحد شاطر بقى في جمع المعلومات وكده ف قالوا هنعمل الفيلم دوت وقرروا بقى ان يبقى الم- النجم بتاعه النجم توم كروز توم كروز بقى كان يا جماعه طالع من سلسله افلام في منتهى النجاح من بعد طبعا فيلم Born on the 4th of July Far and Away الفيلم الرائع A Few Good Men اللي كان عامله طبعا مع الممثله ديمي مور وحبيبنا طبعا جاك نيكلسون وفيلم Interview with Vampire لا كان Interview the Vampire اتعمل بعديها بسنه سنه 94 sorry فسنه 93 قر... آه، قرروا ان هم ايه يبتدوا يجهزوا الفيلم Mission Impossible بعد التجهيزات وبعد بقى ما كتبوا له القصه وبتاع وقرروا ان يبقى المخرج بتاعه المخرج الكبير براين دي بالما آه، مخرج براين دي بالما يا جماعه كان عنده زي portfolio او ملف كبير جدا في الاخراج هو الراجل اللي عمل لنا فيلم Scarface مع آل باتشينو وتوني مونتانا فيلم رائع آه، الفيلم الرعب ل- Carrie الفيلم برضو بتاع العصابات The Untouchables بتاع كيفن كوستنر و... وشون كونري وروبرت دينيرو وكان مؤخرا لسه طالع برضو من فيلم Carlito's Way واحد من افلام آل باتشينو اللي ما خدتش حقها خالص فكان اختيار مناسب جدا يقوم باخراج فيلم Mission Impossible ونزل اول جزء سنه 1996 الفيلم يا جماعه كان تكلفته بالظبط حوالي 80 مليون دولار وحقق 450 مليون دولار تقريبا يمكن يكون من انجح الافلام بتاعت السنه وبصراحه لما نزل بقى انا كنت لسه في المدرسه ساعتها ما كانش في حد ما بيتكلمش عنه فيلم نزل من هنا كسر الدنيا ان هو كمان اولا طبعا هم حافظوا على حاجات كتيره من المسلسل اللي هو مثلا الموسيقى بتاعت المسلسل تان تان تان تان تان تان مزيكا حلوه جدا ومميزه جدا في بدايه الفيلم وفي وسط ال- التترات بتاعت المزيكا يقعدوا يجيبوا لك لقطات من اللي هتشوفها في الفيلم في كتير بيقعدوا يقول لك ان انتوا بتبينوا سبويلرز وبتاع لكن دي الفورمه اللي كان المسلسل مشهور بيها فكانوا محافظين على الموضوع دوت ونزل الفيلم من هنا زي ما قلت هو كسر الدنيا لكن هو مشكلة الفيلم دوت ان هو كان ال plot بتاعته تلخبط شوية ان هما ايه المجموعة في اول الفيلم راحوا يعملوا عملية في براغ كلهم يتم خيانتهم ايثن يكتشف ان ال IMF اللي هو واحد هو واحد من ال team لسه team لسه صغير يكتشف ان واحد من ال IMF خاين وكانت العمليه دي معموله عشان يكتشفوا الخاين مين وبقى ايثن واحد من هما يمكن آه، هو الوحيد اللي عايش فلا شكلك انت اللي خاين يلا فالمهم بقى هو يتصل ب اللي المفروض الخاين كان يتصل بيها اللي هي واحده arms dealer وكده كان اسمها ماكس عشان ايه كانت عايزه هي الليسته بتاعت العملاء ال IMF وبتوع ال CIA اللي في العالم كله فهو بقى يضطر ان هو يروح يجيبها لها عشان هي تقول له مين الايه الخاين وطبعا كلنا فاكرين اللقطه الرائعه يا جماعه بتاعت لما دخلوا الخزنه هو بقى وكان اول مره نتعرف على شخصيه لوثر اللي قام بدورها دورها طبعا الشاب الممثل الاسمر فينج ريمز الراجل اللي كان عامل شخصيه مارسيلس والاس في طبعا فيلم Pulp Fiction فاللقطه يا جماعه فاكرين بتاعت الخزنه لما نزل هو في الخزنه اللي هي المفروض لا تطلع صوت ولا حاجه تلمس الارض ولا درجه الحراره تعلى عشان ايه عشان من الاخر هيضرب alarm وكل اللي في CIA هيجوا يضر- آه، يهجموا عليه فطبعا CIA في لانجلي فاكرين اللقطه دي كانت حلوه جدا جدا كانت فعلا رائعه يعني كانت اللي هما انت تقول لا ده فيلم مختلف لا احنا داخلين في اللي هو ايه نظام جاسوسيه جامد جدا وبتاع لكن الفيلم نكتشف بقى ان الخاين هو جيم فيلبس ذات نفسه اللي هو ايه قائد المجموعه وهنا على فكره عمل مشكله بقى للممثلين الاصليين للسلسله الاصليه لان طبعا الفيلم لما اتعرض في السينما تم دعوه اللي كانوا قائمين على المسلسل القديم كتير منهم منهم اللي قام بشخصيه بارني آه، ساب المسا- الفيلم من نصه وقام آه، من السينما قال لك انتوا كده ده اهانه ان شخصيه جيم فيلبس يطلع خاين وبتاع انتوا مش بتحترموا ال source material وبتاع يعني من الاخر كان متضايق وكذا حد برضو من اللي قاموا بتمثيل المسلسلات كانوا متضايقين ان هم طالعين شخصيه فيليبس ان هو الخاين يعني لكن احنا كناس لسه بنتفرج عليها اول مره وما كانتش فارقه معانا وطبعا يا جماعه فاكرين المطارده الرائعه اللي كانت في اخر الفيلم اللي كانت في القطر اللي هو ال TGV او القطر السريع بتاع باريس دوت او بتاع فرنسا فمن الاخر يا جماعه الفيلم كان معمول حلو قوي قوي وشخصيه ايثن اللي هو كمان شخصيه vulnerable هو مش سوبرمان هو مش راجل جامد في كل حاجه لا هو ذكي ولماح وكده لكن لا ممكن يقع في مشاكل ممكن في الخزنه دي كان ممكن يقع يلمس الارض فاكرين لما كان ماسكه من فوق وقع كان دخلوا عليه فار وبتاع وهو كان هيقع على الارض وكده اللقطه دي كانت رائعه فمن الاخر يا جماعه الفيلم كان حلو جدا وكلنا انبسطنا منه فطبعا قال لك لازم نعمل له جزء تاني وبعديها باربع سنين نزل الجزء الثاني من السلسله وهو Mission Impossible 2 سنه 2000 لكن هنا سنة 1999 نزل فيلم يا جماعة كسر الدنيا وغير مفاهيم أفلام الأكشن كلها وهو طبعا فيلم The Matrix طبعا ال style الفظيع بتاع الفيلم النظارات السوداء الجاكيتات الجلد السوداء حركات ال martial arts مع ال slow motion مع gun play مع مطاردات مع بتاع فلا الفيلم طبعا كسر الدنيا والفيلم يعني من الاخر كله اتاثر بيه فشركه باراماونت قالت ايه احنا عايزين نعمل زيه فاحنا ايه السلسله معانا تنفع تعمل الكلام ده او ينفع ندخل فيها الكلام ده هي سلسله الاكشن اللي حلتنا اللي هي Mission Impossible فقال لك Mission Impossible 2 احنا عايزينه شويه اكشن action oriented اكتر ما هو espionage جاسوسيه ومخابرات ومش عارف ايه ودي هتبقى من القرارات اللي هي مش من احسن القرارات مبدئيا كده هم تعاقدوا مع مع المخرج الصيني او الهونج كونجي بمعنى اصح جون وو كان من من اشهر مخرجين افلام الاكشن وعلى فكره افلامه الاكشن في هونج كونج اصلا احلى من افلامه الاكشن في هوليوود اتفرجوا يا جماعه على فيلم Hard Boiled انتاج سنه 92 وشوفوا المشاهد الاكشن اللي فيه عامله ازاي رائع هو بقى جه في هوليوود من هنا عمل له اسم كويس جدا كان قبليها بكذا سنة عمل فيلم Broken Arrow بتاع جون ترافولتا كان فيلم حلو جدا واللي هو خلى جون ترافولتا يبقى ايه يخش في سلسلة افلام الاكشن وطبعا يا جماعة واحد من احلى الافلام الاكشن بعد كده بطولة برضو جون ترافولتا ومعاه نيكولاس كيج وانا بتكلم على فيلم Face Off واحد من احلى الافلام الاكشن اللي اتفرجت عليها لحد النهارده وبفضل اتفرج عليها لما تيجي فطبعا هم قال لك ايه جون وو هو اللي هيخرج الفيلم وطبعا توم كروز مشارك في الانتاج وهيتضم ليهم برضو الممثل الاسكتلندي ديجوري سكوت انا ما بحبش الراجل ده الصراحه يعني بس هنتكلم عنه كمان شويه والممثله الصاعده اللي هي انا بحبها الصراحه اللي هي ثاندوي نيوتن انا مش عارف بنطق الاسم صح ولا لا وبرضه جاي من الجزء اللي قبل كده فينج ريمز في دور طبعا لوثر المساعد بتاع ايثن والهاكر بتاعه والفيلم يا جماعه زي ما قلت هو كان داخل في سكه الاكشن وكمان كانوا مغيرين جدا في ال soundtrack بتاع الفيلم ان هو داخل في سكه ال heavy metal والدليل على كده ان يا جماعه كان ال soundtrack بتاع الفيلم كان طبعا من اشهر ال soundtrack ات اللي نزلت سنتها كان قايم بيه ميتاليكا وطبعا الفريق ال alternative metal اللي كان مشهور جدا فتره التسعينات Limp Bizkit انا كنت بحب على فكره اغاني Limp Bizkit جدا كان لهم اغاني حلوه قوي راحت عليهم يعني لكن ميتاليكا زي ما هم وانا بعشق ميتاليكا طبعا فالفيلم يا جماعه هيمشي في سكه الاكشن وبقى ايه من الاخر كده عايزينه يبقى روش قوي ودي كانت من ايه العيوب بتاعت الفيلم مبدئيا هو طبعا احنا ايثن هانت برضو جات له المهمه الجديده ان هو المفروض فيه زي فيروس تم تم صناعته وفي ال antivirus بتاعه في شركه المفروض حبت تخبي موضوع الفيروس دوت وكده لكن في ايه مجموعه ارهابيه بيقوم بدورها مجموعه ارهابيه اللي هو قايم برئيسها اللي هو شون امبروز او اللي هو اللي قايم بدوره ديجري سكوت واللي هم ايه حطوا ايديهم على الفيروس وصاحبته السابقه كانت اللي هي قايمه بدورها ثادوي نيوتن زي ما قلنا اللي هي اللي كان اسمها في الفيلم كان اسمها نيا تقريبا او نايا توم كروز بيجم... بيجند نايا عشان تروح يجند نايا عشان تروح في وسط شون عشان مش عارف تعرف مكان الفيروس فين ومش عارف ايه قصه كده يعني لكن قصة الفيلم ما كانتش أحلى حاجة يا جماعة لأن لكن هي كانت الميزة فيها عن الجزء اللي قبل كده إن هي كانت straightforward ما فيهاش لف ودوران كتير زي ما كان في الجزء الأولاني ودي كانت من أحد عيوب الجزء الأولاني فالقصه كانت straightforward وكان طبعا في مشاهد كويسه جدا لتوم كروز وهو بينط من الهليكوبتر و... وبيروح برضو ايه يجيب الفيروس وكان في مشاهد اكشن كويسه جدا لكن مش بتاعه Mission Impossible مش لايقه على الجو بتاع Mission Impossible خالص اولا يا جماعه توم كروز كنت تحسه ان هو طالع في الفيلم اولا عايز يبقى روش بزياده action star قوي يعني ولكن ده مش لايق على الفيلم وعلى فكره كان يقال ان هو هو بيصور الفيلم كان متوتر جدا من بعد طبعا نجاح الجزء الاولاني وهو عايز طبعا الجزء الثاني يبقى احلى طبعا منه لكن كان في مشاهد stunts مشهوره جدا ان هو ايه توم كروز بقى قايم بدور مشاهد stunts كتيره جدا اللي هي اللي اللي اشتهر بيها بعد كده ان هو ايه هو اللي يعمل المشاهد الصعبه بنفسه اللي هي طبعا اشهر مشهد يا جماعه في اخر الفيلم لما كان هو آه، وشون بيتخانقوا مع بعض على ال beach ودي برضو كانت من المشاهد اللي ما بتعجبنيش ان هو ايه بي آه، بيحاربوا بعض بقى بنضارات سودا وجاكيتات جلد وبتاع وقلبت بقى فيلم اكشن بقى و slow motion وموتوسيكلات وبتاع فاللي هو لا يعني هو اه جون وو طبعا عشان هو مخرج اكشن فده السكه اللي الفيلم مشي فيها لكن اللقطه اللي بتكلم عليها في اخر الفيلم دوت اللي هو يا جماعه بتاعت السكينه وهي نازله على عين توم كروز يا لهوي على اللقطه دي انا دي مش دي مش graphics دي بجد اللي هي السكينه لما كان هينزلها على عينيه دي على فكره كانت م- مش آه، graphics لان هي كانت السكينه مربوطه ب- بحبل او باستك كده اللي هو ايه ظبطوا المقاس الحبل بالظبط على ان هي تقف قبل عينين توم بحوالي 2 3 سم وال... وديجوري كان المفروض ماسك السكينه ونازل بيها بكل قوته على عينيه فقال له ايه انزل بال- بكل قوتك الحبل هيمسك الحبل هيمسك وفعلا اتصورت اللقطه وكانت فعلا مرعبه دي كانت بجد يعني في بقى كذا لقطه في الفيلم بقى ان هي المفروض ان هي ان هي خدت ال- الفيروس وحطته في نفسها على اساس ان ايه ديجري ما يموتهاش ومش عارف ايه كان في كام لقطه كده اللي هو خلت الفيلم يا جماعه مش ان هم مهمه ومستحيله وبيحاولوا يحلوها لا هو توم بيحاول او ايثان بيحاول ينقذ البنت اللي بيحبها I'm not gonna lose you stay alive اللي هي حاجات الكليشيه كده كانت فتره التسعينات والثمانينات فده فصل الفيلم جامد يعني لكن الفيلم طبعا زي ما قلنا هو اتكلف 120 مليون دولار وحقق 540 مليون دولار تقريبا طبعا يمكن اكتر من الجزء الاولاني بمبلغ كبير جدا حوالي فوق ال 100 مليون دولار طبعا نجاح والف... نجاح رائع والفيلم تقريبا من انجح افلام سنه 2000 احنا بقى داخلين في السنه الالفيه الجديده لكن الفيلم النقاد ما حبوهوش خالص ان هو ايه مشاهد حلوه اكشن حلوه لكن قصه مش حلوه ومش لايقه على الفيلم وانا طبعا متفق جدا الفيلم ده بالنسبه لي هو يعتبر اقل فيلم في سلسله Mission Impossible وده راي ناس كتير جدا هم بيعتبروه ان هو ايه الاقل في الايه في ال ratings يعني لكن هو طبعا حقق ايرادات كتيره جدا وطبعا شجع ان هم ايه يفكروا طبعا في جزء تالت لكن هم ايه قرروا يغيروا الاتجاه شويه طيب دلوقتي بقى عايزين نفكر في الجزء الثالث الجزء الثالث نزل عامة سنة 2006 يعني فات حوالي بتاع ست سنين عن الجزء آه، الجزء الثاني يعني فترة طويلة عن الجزء الأولاني والجزء الثاني كان فيهم بينهم أربع سنين هنا المرة دي ست سنين وهنا بقى إيه قرروا إن هم إيه يرجعوا ل ال espionage يرجعوا ان هم ايه بلاش موضوع الاكشن بلاش موضوع الروشنه قوي دي بلاش موضوع بقى إيه الجاكيتات الجلد وبتاع لان خلاص بقى ايه مش لايقه على السلسله بتاعتنا خالص وده كان خطوة مهمة جدا يعني والفيلم دوت أنا أكتر حاجة بتعجبني فيها يا جماعة وأكتر حاجة مشهورة فيه الشرير اللي كان في الفيلم بصوا سلسلة Mission Impossible مش معروف عنها ان فيها اشرار جامدين يعني دايما م- مش اللي هما ايه مش مشهورين بالشخصيات الشريرة اللي فيها لكن الفيلم ده يا جماعة كان فيه شخصية فيليب سايمور هوفمان ال- القام بتا... اللي هو يعني الممثل فيليب سايمر هوفمان لما قام بشخصية أوين ديفيان كان قايم بدور شرير جامد جدا من فيليب سايمر هوفمان يا جماعة اللي هو اللي كان قام بدور ال game master في أفلام The Hunger Games الجزء التاني والتالت اللي هو الراجل الابيضاني المليان شويه دوت على فكره الراجل ده كان ممثل جامد جدا هو رحل فجاه بسبب مشاكل كتير آه، خاصه بيه يعني فقرروا ان الفيلم يبقى في ناحيه الايه شويه اكشن حلو طبعا وناحيه الايه الجاسوسيه وال espionage وكده وتعاقدوا مع المخرج الصاعد كان وقتها لسه صاعد يعني المخرج جي جي ابرامز وكمان كمان يا جماعه جي جي ابرامز مشهور طبعا بمسلسل Lost فالراجل ايه جاي ومعاه ايه portfolio كويس او اللي هو ايه ملف كويس المخرج جي جي ابرامز يا جماعه يعتبر ده احلى فيلم عمله لان بعد كده هو عمل بعد كده بقى فيلم سوبر 8 كان فيلم okay نسبه كان حلو وكان بيشبه افلام ستيفن سبيلبرج في فتره الثمانينات وبتاع لكن يا جماعه هو س- نجمه انحدر طبعا من بعد مشاركته في افلام Star Wars ان هم كتير بيعتبروا ان هو ايه انت بوظت Star Wars يا معلم مع ديزني وبرده كتير بيعتبروا ان هو من اللي بوظوا افلام Star Trek برده مع ان انا مش بتضايق منها يعني لكن ال hardcore fans مش بتحبها ف Mission Impossible part 3 او Mission Impossible 3 اولا كان في بر... كان في كذا لقطه فيه حلوه جدا رجعنا بقى ايه لان هم يحاولوا ي... ي... يقتحموا مكان ما ينفعش اي حد يقتحمه ويلبسوا بقى الماسكات وايه يخطفوا بقى الراجل والراجل يطلع مش عارف مخبي حاجه تانية وبتاع فكان فيها شغل حلو جدا ويا جماعه بدايه الفيلم يمكن من احلى بدايات اجزاء Mission Impossible لما ايثن مربوط على كرسي وكان معاهم برضو ال- الشخصيه الجديده اللي هي ميشيل مونيجان اللي هي قايمه بدورها ميشيل مونيجان اللي هي كان اسمها جوليا اللي هي المفروض هتبقى مرات ط- آه، ايثن بعد كده لما كان جايب لك آه، آه، ديفيان وهو ماسكها ومربطها في الكرسي وبيقول لت- لايثن اللي هو where is the rabbit foot فين الحاجه اللي انت مخبيها يا ايثن انا حبيبتك اهي هضربها بالم... بالرصاص قدامك 10 ثواني وال countdown يا جماعه بتاع الحته دي كان حلو قوي كل شويه 3 انت آه، انت كذاب 5 وبعدين في الاخر 10 اللقطه دي كانت حلوه قوي وخلصت من هنا ودخلنا ايه على التتر فالتتر ده يا جماعه لوحده كافي انه يقول لك انت داخل على فيلم بقى ايه مختلف عن الجزء اللي قبل كده وفعلا من الحاجات اللي غيروها برضو ان هم رجعوا ان شخصيه ايثن vulnerable اه هو agent جامد اه ذكي جدا لكن ايه ممكن يقع في مشاكل ممكن ايه ممكن آه، ممكن مثلا وهو ف- ماشي يتضرب ممكن مش عارف ايه آه، خطه تبوظ ممكن مش عارف ايه فاللي هو فعلا م- آه، مشي كده في الطريق الصح في الفيلم دوت والاخراج بتاع جي جي ابرامز اتعمل كويس قوي كان في لقطتين برضو اللي هم المهمه بقى وهم بيخشوا الفاتيكان وبي... وايثن بيقلد او بي... آه، بيلبس ال mask بتاع ديفيان كانت معموله حلوه قوي قوي الحته بتاعت الفاتيكان وبرضو اللقطه الرائعه برضو لما هم بقى مسكوا ديفيان وبتاعهم حاطينه في عربيه عشان ينقلوه قام حصل عليه هجوم على الكوبري بال... باللي هم ال- المجرمين اللي معاه او الارهابيين اللي معاه وهم بيهربوه اللقطات دي كانت حلوه قوي قوي قوي طبعا كان في حته فكسانه في الاخر شويه ان هو ايثن اتحط في دماغه حاجه المفروض chip ايه هتموته وبتاع زي اللي حصلت لل agent اللي هي اللي كانت معاه في اول الفيلم وماتت ان هي المفروض تقريبا كهرباء بتضرب في دماغه او كده فاللي هو ايه ان إن هو ح- خلى ميشيل مونيجان او جوليا هي ايه تكهرب له دماغه عشان هي البتاع تنفجر من غير ما تموته وقال لها ايه إن انا هموت وانت رجعيني تاني آه، تقعد تعمل له CPR بقى وبتاع الحته دي يعني okay ماشي انا ما اعرفش الكلام ده ينفع في الحقيقه ولا لا بس ها okay آه، من برضو الشخصيات كان طبعا مع ايثن كان طبعا فينج ريمز برضو بدور لوثر برضو من الشخصيات اللي موجوده معاه من الاجزاء اللي قبل كده وده كان اول جزء يا جماعه نتعرف على شخصيه بنجي اللي هو الممثل الانجليزي الجميل جدا سايمون بيج انا بحب الراجل ده جدا دمه خفيف قوي قوي يعني اللي هما ايه ال- ال British sarcasm دوت اللي هو الراجل الانجليزي اللي على طول بيتريق على كل حاجه او بيتكلم بكل حاجه بطريقه sarcastic او بطريقه سخريه او كده فسايمون بيج ممثل جامد جدا انا بحبه قوي هنا كان طالع بدور صغير على فكره لكن هما بقى ايه طوروه في الاجزاء اللي بعد كده يبقى شخصيه مهمه او اللي هو بنجي يبقى جزء من ال team بتاع ايثن الفيلم ده يا جماعة كان فيه مشاكل خلف الكواليس شوية خاصة بتوم كروز ذات نفسه أولا زي ما قلت شخصية إيثن في الفيلم اتصلحت عن الجزء اللي فات والفيلم كانت قصته معمولة حلو جدا والأكشن فيه كان كويس بمزيج ما بين الإيه الإسبيوناج أو الجاسوسية لدرجة إن في كتير من النقاد بيقولك إن الفيلم دوت أنقذ السلسلة ان هو بعد ما الجزء التاني نزل اه طبعا حقق آه، ايرادات بالهبل لكن لكن النقاد ما عجبهاش والمتفرجين ما عجبهمش وقال لك ايه السلسله بقى وخلصت فالفيلم دوت يعتبر هو اللي انقذ السلسله ايه بقى مشاكل توم كروز في الايه في ال- الحقيقه بوت وقت تصوير الفيلم اولا هو كان في الفتره دي يا جماعه ما كانش محبوب خالص من الجمهور لان هو كان لسه مطلق نيكول كيدمان واتجوز اللي هي كيتي هولمز وطبعا كلنا بقى في الفتره دي شفنا ال- اللقاء ال cringe بتاعه بتاع اوبرا وينفري سنه 2005 بتاع لما مع- قام وقعد ينط على ال- الكنبه اللي هي كانت بتاعه ال interview او كده وكل اتريق عليها قال لك ايه يا عم اللي انت بتت- بتنيله ده ايه ال cringe يا توم اللي انت فيه ده اللي هو قام ينط على الكنبه ويقول لك انا بحبها انا بحبها ايه يا عم في ايه الهجس اللي انت بتعمله ده فاللي هو اللقطه دي ما كانتش الناس محبوبه محباه خالص واكتر بقى يا جماعه في 2006 قبل صدور فيلم Mission Impossible 3 بحوالي كام اسبوع او كام شهر والسبب ايه يا جماعه مسلسل الكرتون الكرتون هو مش لاطفال خالص اللي هو South Park مسلسل South Park يا جماعه زي ما احنا عارفين او للناس اللي ما تعرفش هو مسلسل بيتريق على كل حاجه من الاخر كده واللي هو ايه كل حاجه كل ما فيش فلتر ما فيش ان انت ايه تحب ده وما تحبش ده لا هو بيتريق على كل حاجه يعني واللي بيشارك والشركه المنتجه شركه باراماونت برضو او Viacom اللي هو الجزء ال division بتاع المسلسلات التلفزيونيه في شركه Paramount Viacom برضو هي اللي كانت بتعمل مسلسل Friends نزلت حلقه South Park يا جماعه بتتكلم على ديانه ال Scientology انا مش هقول عليها ديانه sorry يعني او اللي هو ايه عقيده ال Scientology او مجموعه ال Scientology انا مش هقول ديانه طبعا دي العقيده اللي بينتمي ليها توم كروز ودي من العيوب في شخصيته الحقيقيه يعني اي نعم هو مش بيدخلها في افلامه وكده خالص ودي من الحاجات اللي بتعجبني هو الكلام ده ما بيتكلمش عليه في افلامه خالص لكن هو يا جماعه بينتمي لهذه المجموعه او هذه what يعني و South Park طلعوا اتريقوا عليها وبالاخص على توم كروز هو اتجنن بقى فاللي هو ايه قال لك انا مش هعمل دعايه للفيلم خالص لغايه ما الحلقه دي يا شركه باراماونت يا اللي منتجه الفيلم بتاعي ومنتجه الحلقه ما تز... تتمسح من ال portfolio عندكم وما تنزلش خالص في الايه في الاعاده طبعا الدنيا هاجت عليه انت مين انت عشان تقول مسلسل ايه اللي يتذاع وما يتذاعش اه طب يا الناس المتفرجين بتوع South Park قالك طب انا اقول لك على حاجه توم انا مش هنروح نتفرج على Mission Impossible بتاعك ده خالص من الاخر كان في مشاكل كتيره في ايه في خلف الكواليس بسبب ايه الحلقه ديت طبعا حلقه كانت مسخره يعني إيه ليه فده بالتالي خلى الفيلم يا جماعه ما, ما يحققش زي الجزء الثاني الفيلم اتكلف بتاع حوالي من 150 ل 180 مليون دولار وحقق 400 مليون دولار يعني اقل من الجزء الثاني بنفس ايرادات الجزء الاولاني لكن اقل من ايرادات الجزء الثاني فده طبعا اثر على الفيلم من ناحيه الايرادات لكن من ناحيه شكر النقاد او اشاده النقاد واشاده المتفرجين كان ايجابيه جدا وده خلاهم بقى ايه يهدوا شويه كده عشان يشوفوا الجزء الرابع هيتعمل ازاي ايه الاتجاه اللي هيمشي فيه لان طبعا هو كده زي ما تقولوا ايه السلسله اتعمل لها زي اعاده احياء وتوم كروز بقى ايه قرر ان هو يلم نفسه شويه المفروض ان احنا دلوقتي داخلين على الجزء الرابع اللي هو اللي اسمه Mission Impossible Ghost Protocol وده يعتبر من احلى الاجزاء في السلسله كلها احنا دلوقتي الفيلم نزل سنه 2011 في الفتره دي بقى صراحه توم كروز فكر في ايه استراتيجي كده و marketing campaign لاجزاء Mission Impossible اللي جايه او لجزء Mission Impossible اللي جاي وغالبا دي اللي هتكمل بعد كده طبعا وهي موضوع الايه الحركات الخطره او ال stunts الخطيره اللي بتتعمل في الافلام بتاعت Mission Impossible اللي احنا متعودين عليها واللي هي بدايتها كانت من فيلم Ghost Protocol اللي هي طبعا احنا عارفين يا جماعه ان في الجزء ده هيتسلق برج خليفه في دبي وهو اللي هيقوم بال stunt ديت طبعا هيبقى فيه في طبعا اسلاك طبعا safety وكده safety cables ماسكاه من فوق وبتاع لكن هو ده كان التسويق بتاع الفيلم ان هو ايه عمال يتسلق برج خليفه فيا معلم انت عملت marketing campaign كلنا خلاص دلوقتي لا احنا شاريين عايزين نتفرج على الفيلم دوت ففيلم Ghost Protocol هو دلوقتي ما اشتغلش بقى مع المخرج جي جي ابرامز اشتغل اشتغل المره دي مع المخرج براد بيرد المخرج براد بيرد يا جماعه كان اصلا اكتريه شغله animation في شركه بيكسار مع ديزني هو اللي اخرج الفيلمين الرائعين بتوع بيكسار فيلم The Incredibles سنه 2004 وفيلم طبعا من المفضلين بالنسبه لي Ratatouille سنه 2007 بتاع الفار اللي ايه اللي بيطبخ في باريس ده من احلى الافلام اللي اتفرجت عليها جميل جدا يعني ف كان المخرج براد بيرد قرر ان هو ايه هو داخل في تحدي مع نفسه كده ان هو ايه ساب بيكسار وقال لك ايه انا عايز اخرج افلام live action فاختياره كان مغامره شويه وكمان كان وقتها حتى توم كروز كان المنتجه اللي كانت شغاله معاه في الثلاث اجزاء اللي فاتوا كانت المخرجه بولا فاجنر سابت فركشه الشركه اللي كان بينها وبين توم كروز بقى هو الكل في الكل من الاخر يعني يعني بقى الانتاج بتاعه هو فهتلاحظوا ان هو حتى الفيلم يعني مخلي ت- توم مس- مسيطر اكتر على الفيلم يعني ال- سواء بقى لل- آه، حلو سواء وحش اللي هو يعني شايفين دي حركه حلوه ولا حركه وحشه لكن النتيجه الصراحه بتطلع حلوه يعني وهنا بقى بقى الفيلم فيه بقى الجديد ان سايمون باج بقى له دور اكبر في الفيلم دوت بدور بنجي وانضم ليهم برضو الممثل جيرمي رينر اللي هو اللي احنا عارفينه بدور Hawkeye في افلام مارفل في دور العميل ويليام براند او براند اللي هو المفروض برضو هيبقى المساعد بتاعهم والممثله بولا باتن في دور جين هي ممثله آه، شا- اموره طبعا وجميله وكل حاجه بس ما بتعرفش تمثل خالص وانسحاب المره دي او مش انسحاب هو للاسف آه، فينج ريمز او دور لوثر اللي هو ال- ال- ال- الدراع اليمين بتاع ايثن ما كانش موجود في الجزء دوت بسبب ان هو كان عنده الممثل عنده scheduling conflicts يعني والفيلم طبعا كان التسويق بتاعه كله توم هانكس او ايثان هانت وهو بيتسلق برج دبي لكن دي مش الحاجه الوحيده اللي كانت في الفيلم الفيلم يا جماعه ده يعتبر من الاجزاء اللي انا بحبها جدا واتفرجت عليه مش فاكر تقريبا أر- آه، كتير قوي قوي يعني بداية الفيلم هم طبعا لما شفنا هو وبنجي بيقتحموا طبعا الكرملين في روسيا فاكرين الحتة لما حطوا بقى ايه الشاشة اللي هي اللي عمالة تضحك على ال security guard او ال او الامن اللي هو اللي كان في الخزنة بتاعة الكرملين وبتاع اللي كل شوية عاملين يقربوها فاكرين اللقطة دي كانت حلوة قوي قوي قوي ونكتشف بقى ان في المفروض آه، زي حد زي عالم روسي extremist او مجنون من الاخر يعني اللي قايم بيه الممثل السويدي آه، مايكل نيكفيست انا مش عارف بنطق اسمه صح ولا لا الراجل ده على فكره كان ممثل جامد جدا على فكره والمفروض هو اللي قايم بدور اللي هو اللي كان قايم بيه دانيال كريج في فيلم The Girl with the Dragon Tattoo كان هو اللي قايم بيه في النسخه السويدي اللي هو النسخه الاصليه يعني هو المفروض انه طالع عالم آه، مجنون بتاع نووي وبتاع وعايز يفجر نووي ده عارفين بقى القصص يعني وجاب لك بقى ان هو ايه سرق اكواد من الكرملين و... وايثان هانت اتورط في السرقه كانه هو اللي سبب انفجار للكرملين وبتاع المهم هو بقى وال team يهربوا ويعرفوا بقى ان هو المفروض هيشتري الايه ال codes اللي بتشغل ال- ال nuclear ديت من السفاحه الفرنسويه اللي قامت بيها ليا سيدو اللي هي طبعا آه، كان اسمها سابين حتى دي كان اول دور ليها في هوليوود هي انا بحب الممثله دي جدا الممثله الفرنسويه دي زي القمر يعني اللي هو بعد كده هي اللي بقت مع جيمس بوند او دانيال كريج في افلام جيمس بوند بعد كده فالمفروض ان هم ايه قال لك هي هتقابله في برج دبي فهم هيروحوا بقى متنكرين في اسم العالم دوت او اللي هو اللي المفروض هياخد ال codes وبتاع وطبعا نشوف اللقطه الرائعه بتاعت ايثن وهو بيتسلق برج دبي وبعدين بينزل بقى وهو بال... بالاسلاك بعد كده وبتاع وكان هيقع وبتاع فلقطه كانت حلوه جدا جدا جدا وطبعا الفيلم دوت يعني هو كان من part 3 لكن كملت بقى في الجزء دوت الجريه الشهيره بتاعت ايثن هانت لما بي... لما بيجري اللي هو الجريه السريعه ديت لكن ال T-1000 في Terminator 2 فيلم Terminator 2 Judgment Day عملها احلى 100 مره طبعا فالفيلم لا كان كويس جدا جدا وطبعا شفنا اللقطه اللي في الاخر او الجزء اللي في الاخر لما راحوا بقى الهند عند ال- المليونير الهندي اللي هو كان قايم بيه اللي كان قايم بدور المذيع في فيلم Slumdog Millionaire اللي كان عامل الدور حلو قوي الصراحه كمذيع فالفيلم ده ففي الفيلم دوت جابوا بقى اللي هم راحوا بقى يقابلوه مش فاكر بقى كانت ايه القصه يعني وال ال- بقى اللي هي ال confrontation اللي في الاخر في الجراج المتنقل بتاع العربيات دوت فلا الفيلم كان راح حتت كتيره جدا وراح لاماكن كتيره قوي قوي قوي ومن ال- فعلا الاجزاء المفضله بالنسبه لي واجزاء مفضله عند ناس كتيره جدا بالذات طبعا الحته بتاعت برج خليفه يعني ف الفيلم يا جماعه اتكلف 145 مليون دولار وحقق حوالي 700 مليون دولار فيعني ايرادات في السماء واحنا نزلنا احنا في 2011 فاحنا بقى غبنا بتاع حوالي خمس ست سنين عن الجزء اللي قبل كده وهنا بقى ايه فعلا ك- كانت بقى ايه الاسطمبه بتاعت افلام Mission Impossible ال stunts ال- الخطيره اللي بيعملها توم كروز ودي اللي بيعملوا بيها ال marketing campaign للافلام من الاخر فالصراحه كان من احلى الاجزاء فعلا الجزء اللي بعد كده ناس كتير على فكره بتنساه وانا بالنسبه لي الجزء ده كقصه هو ما كانش اقوى حاجه يعني لكن كاكشن لا طبعا هو كاكشن ما يعني المستوى ما- بتاعه ما نزلش خالص عن Ghost Protocol لان Ghost Protocol تقريبا يا جماعه نقدر نقول ان هو فعلا رفع البار ان هو ايه انت لازم يا عم توم تعمل الاجزاء اللي بعد كده يا في نفس المستوى يا احسن ما ينفعش ان انت تنزل عن كده فالفيلم اللي بعد كده نزل سنة 2015 فيلم Mission Impossible Rogue Nation وهو يعتبر هو ايه الجزء الخامس يعني ودي بقى كانت اول تعاون بقى ما بين توم كروز وما بين المخرج كريستوفر م- مكواري هو هنا بقى كان كريستوفر مكواري هو المفروض كان ك- شغال كاتب في كذا فيلم مع توم كروز منهم في اجزاء قد- قديمه ال Mission Impossible والفيلم اللي نجح جدا اللي هو Edge of Tomorrow فهو هنا بقى ايه تعاون معاه كجزء من الكتابه وهو المخرج وده المخرج اللي هيفضل مكمل مع ايثان هانت او مع سلسله Mission Impossible لغايه اخر جزء سنه 2025 والفيلم بقى طبعا ايثان هانت آه، توم كروز انضم لهم او زاد بقى دوره تاني فينج ريمز في دور آه، لوثر لان كان طبعا في الجزء اللي فات كان ظهر بس في اخر جزء في الفيلم او اخر حته في الفيلم cameo appearance كده يعني على انه ما كانش مشترك معاهم في المهمه لان الممثل نفسه كان مش فاضي فرجع هنا لدوره الاساسي وبرده سايمون بيج في دور بنجي زي ما هم برده نفس الفرقه ومعاهم جيريمي رينر برده وانضم عليهم بقى في التمثيل يعني الممثله السويديه اللي اللي انا بحبها جدا ريبيكا فيرجسون في دور إلسا فاوست اللي هي المفروض هي كانت آه، في ال MI 6 المخابرات البريطانيه يعني ومن الاخر كده اتحط عليها آه، اللي هي المفروض ريبيكا فيرجسون بعد كده احنا عجبنا ادوارها طبعا في في مسلسل Silo الفيلم ده يا جماعه يمكن القصه بتاعته ما كانتش احلى حاجه برضو ملخبطه شويه زي شبه الجزء الاولاني حبتين لكن احنا ال- اللي احنا فاكرينه في الفيلم دوت يا جماعه ال stunts اللي في الفيلم دوت وطبعا ده اللي كان الجزء في ال marketing في الفيلم بعد النجاح طبعا بتاع تسلق برج خليفه وهو وهو متشعلق في طياره بضايع بتعمل take off يا لهوي على المشهد دوت آه، هو ماسك في ال- في الباب بتاع الطياره والطياره بتعمل take off وطبعا اللقطه يا جماعه ما ما فيهاش graphics خالص هو مربوط في الطياره ولابس نظاره عشان طبعا عينيه ما تنفجرش من الاخر يعني لكن كانت stunt مرعبه يعني اللي هي يعني حركه خطره مرعبه وطبعا دي اللي سوقوا لها جامد قوي في ال- ال marketing بتاع الفيلم وصراحه it paid off يعني وبرده من المشاهد اللي كانت صعبه جدا برده ال stunt الصعبه اللي هي الحته فاكرين لما كان نزل في خزنه تحت الميه اللي كانت في كازابلانكا ديت اللي هي في نص الفيلم كان المفروض ان هو بيدور على قائمة أسامي كده بال- بالعملاء برضو اللي شغالين في ال MI 6 وفلوس وحاجات كده يعني اللي اللي هي أي حاجة بتاعت الفيلم اللي كله في الفيلم بيدور عليها من الآخر يعني فالحتة دي برضو مش عارف هو كان اتعلم ان هو يكتم نفسه مش عارف ست سبع دقايق وحاجات كده يعني كانت حاجة برضو تصويرها في منتهى الصعوبة يعني فالفيلم المفروض ان هو احنا في المفروض منظمه إر- ارهابيه اسمها The Syndicate في انجلترا المفروض ان المؤسس بتاعها تانا ان هو كان في ال MI 6 برضه واتغضب عليه فعمل باقي مظام- منظمه ارهابيه The Syndicate ديت وهم المفروض بيحاولوا ي- يعني يدوروا على حاجه اللي هي المفروض فيها اسامي العملاء الانجليز وفلوسهم وحاجات كده يعني حاجه شبه كده الجزء الاولاني شويه يعني تحس ان هو واخدين شويه من القصه بتاعت الجزء الاولاني فهو الفيلم كان متوه شويه في الحته دي طبعا كان في لقطات اكشن حلوه جدا في ال opera house اللي كانت في فيينا كانت حلوه جدا اللي هو الحته بقى اللي اتعرف فيها على العميله إلسا فاوست وهي بتحاول تضرب بال sniper وبتاع وتعاونوا مع بعض بقى في العمليه اللي في كازابلانكا لما نزلوا في الميه وبتاع اللقطه دي كانت حلوه جدا يمكن يكون اللقطه بتاعت الميه دي على فكره احلى من اللي كانت في الجزء الاخير اللي لسه هنتكلم عليها كمان شويه فلا الفيلم برضو كان فيه مشاهد حلوه جدا وكان فيه آه، آه، لقطات اكشن ومطاردات حلوه قوي اللقطه اللي هو ال- وهو بيجري بالموتوسيكل كانت فعلا معموله كويس جدا وطبعا شفنا بقى ايه الحته اللي هي ال- في الاخر الفيلم لما المفروض هو ضحك على رئيسه في ال CIA وضحك على آه، رئيس الوزراء البريطاني لما خ- المفروض ان هو الرئيس الوزراء البريطاني ده هو الوحيد اللي يقدر يفتح الايه القائمه بتاعه الاكواد ديت او قائمه الخزنه ديت يعني هو الوحيد اللي يقدر يفتحها ف وهو كان ايثن متنكر في اسم الر... في الراجل اللي هو الارهابي وبتاع فالحته دي برضو كان فيها ال... ال twist اللي فيها اتعملت فيها برضو كويسه جدا وكان في برضو حته tension كده برضو لما بنجي كان القنبله مركبين له قنبله واللي هو هتنفجر بيه لو هو ايثن ما اداش القايمه ومش عارف ايه ف حتت برضه مشيت كويسه قوي وبرضه في الاخر آه، قبضوا على الزعيم بتاع ال- ال- الم- المنظمه المجنون ده كان مش فاكر اسمه سايمون لين تقريبا آه، والمفروض ان هو بقى إيه، اتحبس في ال MI 6 وبتاع لان هو المفروض ان هو سايمون دوت هيبقى جزء من الشرير بتاع الجزء اللي بعد كده اللي هو اللي برضه ال Syndicate هتكمل في الجزء اللي بعد كده اللي هو يعتبر الجزء المفضل بالنسبه لي اللي هو Mission Impossible Fallout بس هنتكلم عنه كمان شويه الفيلم نزل من هنا يا جماعه سنه 2015 الب- ال budget بتاعته الميزانيه كانت 150 مليون دولار وحقق 710 مليون دولار يعني اكتر شويه من الجزء اللي قبل كده لكن برضه كسر الدنيا ويمكن من اكتر الافلام اللي حققت ايرادات في سنه 2015 خصوصا ان في 2015 يا جماعه كان في منافسه شرسه جدا كان في يا جماعه الفيلم اللي مفيش حد هيعرف ينافسه طبعا الجزء الجديد من افلام Star Wars اللي هو Star Wars The Force Awakens نزل في آه، في شهر July او اللي هو في الصيف و Mission Impossible نزل في ديسمبر عشان ايه يبعد عن المنافسه خالص لان من الاخر معروف مين اللي هيكسبها يعني ف Mission Impossible Rogue Nation مش من احسن الاجزاء قصته يمكن مش احسن حاجه لكن برضو مشاهد الاكشن وال stunts اللي فيه كانت حلوه جدا خصوصا طبعا بتاعه الطياره من ال fun facts على فكره في المشهد بتاع الطياره دوت الراجل طبعا اللي هو ال stunt coordinator وهو بقى ايه بيعملوا البروفات وبي من الاخر بيربط في ايثن في الطياره قال لك آه، احنا عملنا حسابنا على كل حاجه خلاص من الهواء للمطبات الهوائيه للطياره وهي بتطير ومش عارف ايه والث- وال take off الحاجة الوحيدة اللي مش هعرف اعمل حسابي عليها هو لو في طائر خبط في وش ايثن لو في طيور بقى خبطت قال لك انا دي مش هقدر اعمل فيها حاجة لكن واضح ان ما كانش فيه طيور يعني وقتها طبعا مفيش شك قرروا ان هم يعملوا ايه الجزء احنا ايه دلوقتي 1 2 3 4 5 6 الجزء السادس من سلسله Mission Impossible واللي هو بقى الفيلم اللي يعتبر المفضل بالنسبه لي في السلسله كلها وهو Mission Impossible Fallout انتاج سنه 2018 يعني حوالي ثلاث سنين من بعد Rogue Nation الفتره دي تعتبر من اقصر الفترات لل ال- الانتاج يعني المره دي ثلاث سنين بس وفيلم Fallout هيبقى فيه برضه نفس ال- ال team بتاعنا اللي هو ايثان هانت ومعاه بنجي ومعاه لوثر وهينضم عليهم إلسا فاوست برضه اللي هي ريبيكا فيرجسون بعد طبعا ما كان دورها حلو جدا في Rogue Nation وهينضم لهم حبيبنا كلنا طبعا الممثل البريطاني هنري كافيل اللي هو اللي بيقوم بدور آه، سوبرمان او اللي كان بيقوم بادوار سوبرمان يعني المهم بقى فيلم Fallout يا جماعه ب... بالنسبه لي يعتبر فعلا احلى واحد فيهم قصه straightforward وحلوه جدا twist يه في النص رائعه وال stunts طبعا والجر... والمعارك اللي فيه والبقى الس- اللقطات الصعبه بتاعت توم كروز كانت في الفيلم ده حلوه جدا جدا بداية طبعا يا جماعة احنا المفروض ان احنا ال- زي ما شفنا ال- المنظمة الارهابية اللي اسمها Syndicate دي بقى دلوقتي اسمها The Apostles في الجزء دوت والرئيس بتاعهم اللي هو سولومون لين ده اللي هو المفروض محبوس لسه ايه له اتباعه وكده وفي واحد اسمه جون لارك هو اللي ايه اللي متزعمهم دلوقتي اللي طبعا spoilers هيطلع هو هنري كافيل اللي هو في دور جون ووكر هيطلع هو لارك دوت هو ال- اللي ايه المتطرف ال- الاكبر يعني فالمفروض ان هو بقى ايثان هانت المفروض عارف بقى ان ال Apostates دول وراه وان هم المفروض معاهم بقى حاجات بقى نيو حاجات هتضرب نووي بتاع هي نفس التيمه بتاعت Mission Impossible يعني فاكرين طبعا اللقطه يا جماعه بتاعت وهم بيعملوا ال skydiving يا نهار ابيض على اللقطه دي على فكره توم كروز وهنري كافيل اتمرنوا عليها ست شهور عشان يعرفوا يعملوا اللقطه دي صح واللي هو ايه مفيش graphics خالص هما فعلا صوروها في يوم معين فوق آه، برلين عشان المفروض ان هما هيعملوا landing في آه، في برلين يكون الجو كويس مفيش سحب طبعا هم زودوا سحب وحاجات كده طبعا عشان ايه ب graphics لكن ال skydiving ذات نفسه كان كله طبيعي يعني بصراحة كان لقطة من أعظم اللقطات يعني ده أنا في السينما الواحد عارف على فكرة كانوا كان بيتقلب في السينما يعني فدي واحدة من اللقطات أو بيسموها مش skydiving بيسموها HALO jump اللي بيعملوها طبعا ال- القوات الصاعقة وكده وكفايه يا جماعه ان في خناقه في الحمام متصوره حلو جدا اللي هو لما راحوا يدوروا على agent تاني او واحد من ال Apostates دول في الحمام وهو ايثان وجون قعدوا يضربوا فيه كانت الصراحه حلوه جدا فالفيلم ده كانوا فعلا داخلين all in من حيث القصه ومن حيث الانتاج ومن حيث الاخراج بتاع كريستوفر آه، ماكواري طبعا بقى كان في حته twist يه في النص ان بيجيب لك بقى ان هو ال- الزعيم الاكبر سولومون لين دوت وهو آه، جون لارك بيتكلموا بيقول لك احنا خلاص بقى ايه ال- ايثان آه، ش- آه، شرب الطعم وبتاع ويطلع ان بنجي هو المتنكر اللقطه دي الصراحه انا في السينما انا تقريبا شبه سقفت يعني المهم الفيلم دوت برضو خدنا بعد كده في ال... كان في على فكره برضو مطارده لايثان وهو بيجري فوق المباني ورجليه اتكسرت اكيد طبعا شفنا كلنا شفنا الفيديو دوت وهو بينط فوق المباني بالجاريه الشهيره بتاعه هو لازم يعمل الجاريه الشهيره وهو بينط فوق المباني رجليه اتكسرت في النص والانتاج اتوقف مش عارف بتاع حوالي 3 4 شهور لغايه ما هو ظبط رجله يعني في الاخر برضو كان في مطارده حلوه قوي باللي هي بتاعه الطيارات بتاعه الهليكوبتر اللي كانت في جبال التلج اللي في كشمير اللي هو بين الحدود كده بين الهند وباكستان والصين يعني حدود كده بين ثلاث بلاد يعني الحته دي برضو اللي هو لما لارك راح بقى عشان قال له بيهدد جوليا اللي هي اللي كانت مرات ايثن السابقه اللي هو احنا مش عارفين هو ليه اتجوزها وليه سابها وبعدين ليه بيراجع يدافع عنها احنا كنا نسيناها الصراحه يعني دي من الحاجات اللي هي ال plot points اللي كانت واقعه شويه في الفيلم لكن في السلسله عامه لكن ال... كان في برضه معركه في الاخر اللي هم لما الاثنين بقى جون وايثن بعد ما جريوا ورا بعض بالهليكوبترات وهو جون بقى او لارك وقعت عليه بقى ايه ال hook اللي في الاخر ومات لدرجه ان الناس كتيره زعلت قال لك احنا كنا عايزين هنري كافيل يبقى موجود في الاجزاء اللي بعد كده كانت برضو متصوره حلو جدا وكان هما ال team كله كان فعلا حلو يعني من حيث الاشرار ومن حيث ايه ال team بتاع ايثن وده كان من الافلام اللي فعلا في شرير جامد في الفيلم يعني احنا طبعا كان المفضل بالنسبه لي لحد دلوقتي بول سيمور هوفمان طبعا في الجزء الثالث والجزء الرابع اللي هو الراجل العالم الروسي ده برضو كان قام بدور شرير كويس وهنا هنري كافيل في دور جون لارك كانت فعلا حلوين جدا جدا يعني الفيلم ده يا جماعه طبعا كان التكلفه بتاعته يعتبر اعلى تكلفه لغايه دلوقتي حوالي 180 مليون دولار وحقق اعلى رقم في السلسله ويعتبر ده اكتر فيلم حقق في السلسله في وقت ما انا بسجل البودكاست دلوقتي ما اعتقدش ان اخر جزء هيعدي الرقم دوت وهو 790 مليون دولار عالميا ما فيش غلطة يعني الفيلم اتكلف كويس جاب جاب ايراداته واكتر من ايراداته يعني ف فيلم يعتبر Fallout هو بالنسبه لي هو احلى جزء تقريبا نيجي بقى للجزئين الاخرانيين كان اصلا توم كروز كان دايما يقول ان فعلا هما الجزئين اللي فاضلين دول اللي هيبقى اسمهم Dead Reckoning Part 1 و Dead Reckoning Part 2 هيعتبروا اللي هما دول بقى خلاص الختمه بتوع سلسله Mission Impossible واللي هما هيتصوروا back to back الانتاج هيبدا في سنه 2019 ومخطط ان هم ايه يعملوا ال release بتاعه او اللي هم ينزلوه في السينما سنه 2021 و2022 والفيلم طبعا هيتصور او الفيلمين بقى يعني هيتصوروا في اماكن كتيره جدا اللي هي التيمه اللي احنا منع... متعرف عليها في سلسله Mission Impossible عندك في عندك في ايطاليا عندك في ابو ظبي عندك في انجلترا عندك في الاسكا هوبا يا معلم ال lockdown بتاع الكوفيد يوقف انتاج الفيلم في وسط ما هم كانوا بيصوروا الفيلم في ايطاليا في 2020 هوبا ايطاليا تنقفل بالكامل لم حاجتك يا عم توم ومفيش تصوير وادي خسارة يا معلم الفيلم خسر كتير جدا وايه زيه زي معظم ايه الافلام وقتها طبعا والمسلسلات طبعا اللي هم اتوقف تصويرها بسبب الكوفيد ان كلنا نقعد في البيت ربنا ما يعود دي ايام فايه الفيلم وقف تصويره وتكلف كتير جدا جدا وطبعا خسائر كتيرة جدا من مصاريف بقى سفر لمصاريف انتاجية لمصاريف معدات لتأجير مش عارف ايه فاللي هو ايه كانت فعلا وحشة جدا جدا لغاية ما رجعوا في ديسمبر 2020 يعيدوا ايه يصوروا تاني اللي هو البان ابتدى يتشال ويخف شوية في ايطاليا هوبا ناس من الشغالين في ال في ال في الانتاج الفيلم يعيوا ويبقوا مش لابسين ماسكات ومفيش بقى تباعد ولا في بتاع فايه الدنيا تنقلب اكتر ويوقفوا الانتاج مره كمان وتوم يتجنن لان هو اصلا المشارك في انتاج الفيلم وطبعا التكلفه يا جماعه بتاعت الفيلم ابتدت تبلون مقربه على 100 مليون دولار ده من غير طبعا ما يكملوا الفيلم يعني في 100 مليون دولار اتصرفوا كده في الارض في مارس 2021 يعيدوا التصوير تاني وراحوا بعد كده يصوروا برضه في في فيينا وبعد كده كان في تصوير في انجلترا وفي تصوير بعد كده في ابو ظبي فكان الايه الدنيا ايه ظبطت شويه لكن طبعا يا جماعه اشهر حته في الفيلم دوت وهو طبعا التصوير في النرويج وهي النطه بتاعت ايثن بتاعت الموتوسيكل الحته دي قعد يتمرن عليها بتاع ست شهور من ايه بقى من ان هو ينز... ينط بالباراشوت ومن ان هو يسوق موتوسيكل الموتوسيكل بتاع ال adventure bikes وال off-roads وكمان اللي هو ايه ال... النط برضو من ايه من مسافات عاليه فكان تمارين صعبه جدا عشان يعملوا تصوير اللقطه ديت قعدوا يجهزوا لها حوالي بتاع ثلاث اسابيع عشان ايه يعملوا يعملوا النطه الزيو بتاعت ايثن ديت وهي دي اصلا دي اللقطه اللي باعت الفيلم لان الفيلم يا جماعه نزل من هنا وبصراحه ما كانش للاسف احلى حاجه بدايه كده يا جماعه الفيلم جايب لك بقى ايه ان الشرير بتاعنا المره دي AI دخلنا بقى ايه في سكه الايه الذكاء الاصطناعي وال artificial intelligence انا هنا بقى قلقت على طول طبعا ان هو احنا كده ايه بقى مش لاقيين نعمل شرير جامد فداخلين بقى ايه في سكه ال AI وبتاع المفروض انه جايب لك ان في AI كان في آه، غواصه روسيه واللي هو ايه ال AI ده AI ده فجاه بقى شرير وقرر ان هو ايه عايز يدمر العالم وبتاع وفي المفروض ان هم مفتاحين لل core بتاعته او ال source code بتاعه كانوا مع الاثنين القاده او الكابتن والقائد بتاعه اللي كانوا في الغواصه والمفتاحين دول يضيعوا والمفروض ال mission ال impossible على ايثن المره دي ان هم يدور على المفتاحين دول فبيلاقي المفتاح بقى مع جريس اللي هي بقى الشخصيه الجديده اللي معانا في الفيلم اللي هي هيلي اتويل دي اللي هي المفروض كانت agent كارتر في افلام مارفل حبيبه كابتن امريكا ويعود معانا برضو آه، لوثر ومعانا بنجي ومعانا برضو إلسا لكن يا جماعة عيب الفيلم هو الشرير بتاع الفيلم اللي هو اللي اسمه جابريل اللي هو فجأة نكتشف ان هو ايه هذا الشخص اللي هو كان مع ايثن زمان والاتنين خانوا بعض وبقى ده هو راجع ينتقم وبتاع الصراحة يعني شرير قوي صراحة لطخ كده انا ما عرفتش احبه خالص يعني يمكن في نفس مستوى الوحشة بتاعة آه، دوجراي سكوت في الجزء التاني اللي هو كان فعلا شرير كده دمه تقيل كده يعني يعني مش اللي هو كده مش intimidating كده ما تحسش ان هو الشرير اللي يخوف لا شرير بايخ كده فالمفروض ان هو ايه بقى جابريل ده متحالف مع ال AI ان هو ايه عايز هو يسيطر عليه في الاخر فهو بينفذ له طلباته عشان مش- يعني يعني كانت الصراحه هي مش احلى قصه الصراحه وبرده كان في لقطات في الفيلم اللي هو مثلا الحته بتاعت ايثن وهو طبعا بينط من الموتوسيكل دي طبعا دي هي لقطه الفيلم وان هو ينزل بقى بالباراشوت وفجاه يوصل في القطر القطر بقى اللي هو ال Orient Express اللي ماشي اللي هي المفروض جريس متنكره فيه وبتاع وكان خلاص الاشرار هيقتلوها يوم هو ايه داخل عليها في اخر اللحظه فهي الايه الحاجات ديت يا جماعه قفلتني الصراحه حسيت بقى اللي انا ايه ده آه اكشن حلو وشكله حلو وبتاع لكن احنا خلاص كده بن ايه بنفنش بقى احنا ب- ايه دخلنا ايه في الحاجات اللي هي بتبقى الصدف ديت وبيجيب لك بقى كليشيه ان جابريال يطلع بقى ايه معاه نص المفتاح ويطلع ايه واقف في القطر مستني ايثن عشان يحاربوا بعض الحته دي يعني ما كانش ليها لازمه خالص يعني اللي هما شفناها 100 مره قبل كده والمهم ايثن ايه يضحك عليه ويرميه من فوق القطر وايه يطلع ان الراجل مرتب نفسه وبتاع وايثن يسرق المفتاح ويبقى ايثن كده معاه المفتاحين ورايح بقى ايه عشان يدور على الغواصه ويخلص الفيلم على كده الفيلم طبعا آه، نزل متاخر سنتين نزل سنه 2023 اتكلف تكلفه نهائيه حوالي 300 مليون دولار رقم يعني يرعب ده تقريبا كان تكلفه مس... آه، فيلم The Avengers كده لان طبعا زي ما قلت يا جماعه في حوالي بتاع 100 ل 150 مليون دولار اترموا في الارض والفيلم يحقق 570 مليون دولار رقم قليل طبعا يعني كتير قالوا ان هو كده ما عرفش يجيب التكلفه الانتاجيه بتاعته لان الفيلم اتكلف كتير جدا فعشان ي break even مع مصاريف الدعايه ديت تقريبا ما عرفش ي break even وده يعتبر اول فيلم لش... لافلام Mission Impossible اللي ما يحققش ايراداته لكن هو طبعا لازم هيكملوا القصه لاخرها ويقرروا ان هم الفيلم اللي بعد كده ما يسموهوش بقى ايه Dead Reckoning Part 2 يسموه ايه بقى The Final Reckoning اللي هو ايه بقى الجزء الاخير يعني من الاخر فيلم Dead Reckoning او Dead Reckoning Part 1 يعني لما كان بيتسمى كده ما كانش من المفضلين بالنسبه لي يعني انا اتفرجت عليه مره واللي هو كان عابر كده ما حبيتش اتفرج عليه تاني يعتبر في نفس المستوى بتاع Mission Impossible 2 اللي هو اللي مش مفضلين بالنسبه لي خالص نيجي بقى لاخر جزء اللي هو اللي لسه نازل من ايه من قيمه كام اسبوع في مايو 2025 وده بقى خلاص الجزء الاخير اللي هيقفل القصه خالص وشكرا يا Mission Impossible لان خلاص يا جماعه توم كروز بقى عنده دلوقتي 64 سنه اي نعم اه الراجل بسم الله ما شاء الله فو- آه، فورمته على واحد عنده 64 سنه كويسه جدا ودي من الحاجات اللي كان عمال يتفشخر بيها في الفيلم كل شويه عمال يطلع يطلع مش لابس لي من فوق ويطلع مش عارف ايه عمال يعمل لي fitness وبتاع عشان قال يعني ايه لا انا لسه فورمه يا جماعه يعني الفيلم طبعا يا جماعه برضو دعايه ف- فظيعه في السماء وال stunt برضو اللي بيعملوا عليها دعايه وهي طبعا اكيد شفناها احنا في الاعلان اللي هي وهو جو- الطياره الشراعيه اللي لونها اصفر ولونها احمر دول وهو بيتنقل بين الاتنين وهو متشعلق بينهم دي طبعا صراحه stunt يعني ترعب يعني واللي هي ال stunt الاخيره بقى اللي هي اللي هتختم الفيلم بقى خالص الفيلم طبعا بيكمل الجزء الاولاني على طول او اللي هو ايه Dead Reckoning وهو هنا Final Reckoning انا عندي كذا مشكله مع الفيلم دوت ناس كتير على فكره شافت الفيلم وطلعت شتمت فيه جامد جدا وقعد يقول خساره الفلوس اللي ضيعناها ومش عارف ايه بصوا انا شايف ان دي افوره شويه إيه، يعني مش هقول خساره الفلوس اللي ضيعناها لان بصوا الفيلم كفرجه عليه في السينما وبالاخص لو انت قادر تتفرج عليه في السينما ال IMAX او كنت قادر تتفرج عليه لانه آه، ممكن يكون اتشال دلوقتي كانت الفرجه انت بتستمتع الصراحه في لقطات الاكشن بالذات لكن يا جماعه الفيلم عندي فيه كذا مشكله اولا طويل جدا آه، حوالي 3 ساعات الا 10 دقايق يمكن اطول فيلم في المجموعه كلها والطول ده ملوش اي تلاتة لازمه من الاخر كده يا جماعه الفيلم مش عارفين كده يا جماعه تحسوا دخلنا في الجانب السياسي بقى للافلام السياسيه بتاعت امريكا ديت اللي هي ال- الافلام الاكشن بتاعت التسعينات لما بيبقى فيها ايه البنتاجون بقى بيراقب Madam President بتراقب وطبعا لازم رئيسه الجمهوريه تطلع طبعا ست وسمره يعني طبعا اللقطات دي يا جماعه حوالي واخده ساعه من الفيلم يعني من الاخر كده او ساعه الا ربع من الفيلم ساعه الا ربع ما لهمش اي ثلاثه لازمه ال Madam President وهي بتراقب بقى ال nuclear arsenal اللي مش عارف ال- الضرب النووي هيحصل امتى بتاع يعني كانت لقطات ملهاش اي لازمه خالص يعني ايه اللي دخل سياسه في Mission Impossible طبعا في ال- في الافلام بيبقى في اه جانب سياسي في النص ال president من هنا مع مش عارف رئيس روسيا من هنا مع مش عارف مين رئيس الوزراء من هنا بتاع انجلترا يعني اللي هو ايه بتبقى في ال background لكن ما كانتش هي بتبقى المحور الاساسي فدي من عيوب الفيلم ومن العيب التاني برضو ان هم مطلعين لك ان ايثان هانت يا جماعه يعني تقريبا ايه هو المنقذ العالم بقى هو ال Messiah اللي هينقذ العالم بقى ودي برضو حاسس ان برضو هل هي فشخره من توم كروز ولا هل هي يعني اللي هم يعني الجانب اللي هو بتاع ال president والجيش ومش عارف ايه ده اللي هو الشؤون المعنويه الامريكيه في البنتاجون هم اللي قايلين لهم في الفيلم يعملوا الكلام ده انا الله اعلم فالحاجات دي كانت مضايقاني في الفيلم والاكشن اي نعم الاكشن حلو جدا طبعا لكن كان في حتة وانا هتكلم عليها كمان شوية تحس انها الاكشن بتاع Fast and Furious مش الاكشن بتاع Mission Impossible حطينا الحاجات دي على جنب لو هنتكلم على الفيلم انا مش هحاول احرق النهايه طبعا عشان انا عارف ان ممكن تكون الناس لسه ما شافتوش لكن احنا طبعا بنكمل اللي موجود في الجزء اللي فات ان خلاص ال Entity دوت بقى او ال AI ابتدى خلاص يسيطر على الرؤوس النوويه في الدول التسعه اللي عندهم رؤوس نوويه وباستثناء لسه انجلترا وروسيا والصين وامريكا الباقيين كلهم خلاص بقوا تحت سيطرته واللي هو بقى ايه ال Entity بقى دوت اللي هو ايه عايز يدمر العالم بقى لا الشغل بقى اللي هو بتاع Skynet و Terminator 2 يعني فلو بس هنا ات- كانت في وقتها كانت حلوه دلوقتي خلاص بقى ممكن تبقى ادمت شويه الفكره دي مع ان انا حاسس انها ممكن تحصل قريب الله ربنا يستر فال AI بقى بقى له اتباع ان هم بقى ايه اه احنا عايزين ننظف الارض ونبتديها من اول وجديد وانت عارفين انت الشغل ده لكن بقى بيجيب لك ان شخصيه ايثن بقى هتروح بقى تدور على الغواصه عشان آه، اللي شفناها في الجزء الاولاني اللي هو دلوقتي معاه المفتاحين اللي هم بقى ايه يفتحوا ال core بتاع الايه ال AI دوت وهنا بقى نيجي للجزء بقى ال- التاني اللي- ال- الرابع بقى اللي مش حلو في الفيلم ان هو ايه في شرح كتير قوي آه، لوثر مع اخترع حاجه ان هي م- مش عارف لو هو ايثن حطها في ال- ال core بتاع ال AI هت ايه هتبوظه لكن هو هتبوظه من هنا لكن في الاخر مش هتبوظه نو- هتبوظه نص نص بس لان بعد كده ال AI هيروح هيروح ينقل نفسه في خزنه موجوده في آه، جنوب افريقيا عشان مش عارف لما يحصل ال doomsday او يحصل الانفجار النووي هو يبقى في امان فيحطوه في box و- منور كده وبتاع يعني ال- آه، الاقي حاجه عشان تساعد حاجه عشان تصلح حاجه تانية فلو هو يعني الحاجات دي كانت exposition مش حلوه يعني الصراحه يعني واضح كان عندهم ازمه في الكتابه جامده جدا في الفيلم برضه هما حصلت مشاكل في الفيلم برضه وال budget بتاعته ات- اتضربت يا جماعه بقت 400 مليون دولار رقم الصراحه يعني عدى Avengers لان برضو ابتدوا تصوير في الفيلم برضو يونيو 2023 هوبا مفيش شهر دي حصل ايه اضراب الكتاب والسيناريو واضراب العاملين في السينما في امريكا او ال SAG-AFTRA اللي هو ال strike بتاع ال SAG-AFTRA حوالي اربع شهور اضراب لغايه ما رجعوا ايه في ديسمبر يبتدوا ايه التصوير من جديد فبرضه تصوير اتوقف في النص اول مره من الكوفيد وتاني مره ايه من الاضراب فالفيلم برضه ال budget بتاعته اتضربت ل 400 مليون دولار فواضح قوي ان ال- الكتابه بتاعت الفيلم كانت all over the place من الاخر ان هم ايه م- يعني الكتابه ما كانتش حلوه خالص بقول لكم نقعد هنا خمس دقايق عشان يشرح لنا هيعمل ايه بالحاجه اللي هتروح تصلح الحاجه التانيه اه ونكتشف بقى ايه ان ال Rabbit Foot الحاجه اللي كان ايثن بيدور عليها في الجزء الثالث هنا بقى ليها دور طلعت ان ال Rabbit Foot ديت فاكرين اللي هو اللي كان بيدور عليها لديفيان في الجزء الثالث طلعت ان هي بقى ايه دي كانت جزء من ال AI حاجات كده يعني ايه بي- بيلموا حاجات من الاجزاء اللي فاتت لكن هنا بقى انا كانت في حاجه عجبتني جدا في الجزء دوت وممكن ما تعجبش ناس تانية اللي هم ما شافوش الاجزاء القديمه لان يا جماعه الجزء ده بيلم حاجات كتيره flashbacks من الاجزاء القديمه وبالاخص في الجزء الاول اللي, اللي كانت مفاجاه بالنسبه لي اللي هو الراجل اللي هو اللي اسمه ويليام دونلو ده ده اللي هو اللي كان في الجزء الاولاني اللي هو كان امين الخزنه بتاعت ال CIA اللي هم حطوا له حاجه ويروح قاعد يرجع ومش عارف ايه عشان هم لما تشعلق ايثن ويجيب الخ- ال- ايه الملفات وكده هنا يطلع ان هو فعلا لما في الجزء الاولاني قال لك ان الراجل ده يروح ي- يقعد انتنا في الاسكا ومش عارف ايه ومش عايزين نشوفه تاني يظهر هنا بقى في الفيلم انه يظهر في الاسكا وهو اللي يساعدهم في ان هم يدوروا على مكان ال الغواصه الغرقانه وكده فدي كانت الصراحه عجبتني جدا يعني قلت ياه افتكروك اخيرا فدي كانت حاجه عجباني يعني بس ممكن ما تعجبش الناس اللي ما شافوش الافلام القديمه طبعا كان في برضو لقطات حلوه جدا لما ايثن لابس ال diving suit ونزل بقى ال- الغواصه عشان يدور عليها اللي هي ال- ال core بتاع ال AI اللي إن هو دلوقتي معاه المفتاحين بتوع الغواصه طبعا كان في حتت حلوه طبعا و tension وبتاع في الحته بتاعت الغواصه لكن الغواصه فجاه يا جماعه تبقى جنب جنب ايه منحدر وابتدت تلف بقى بايثن وابتدت يعني هنا بقى دخلنا في الايه في الاكشن بتاع Fast and Furious واللي هو يعني عايزين اكشن بس وخلاص يعني هم خلاص كانوا استنفذوا ايه في الافكار واللي هو ايه بقى عشان يعرف يطلع من الغواصه قام قالع اللبس بتاعه ومعاه بس ايه الاكسجين يعني ده انت في المفروض في القطب الشمالي ده انا يا راجل لما بنزل حمام سباحه وبيبقى ساعه ده انا ب- ب- بجري منه ما بعرفش انزل فيه اصلا فهنا المفروض كان يتلج ويموت يعني بس ما علينا يعني الفيلم عايز ايه برضو يدي شويه tension ويدي شويه ان ايثن جامد جدا يعني فالحاجات دي على جنب يعني okay لكن ب- في الاخر هو يعتبر من اقل الاجزاء يعني برضه لان هو الجزء الاخير ده انا هعتبره هو فيلم واحد ان هم الأخر... الجزئين الاخرين دول هعتبرهم فيلم واحد لكن كاكشن انا انبسطت طبعا من الحته اللي في الاخر بتاعه المطارده بتاعه الهليكوبتر المطارده بتاعه الطيارات الشراعيه دي حلوه قوي قوي قوي وبرضه الشرير اللي اسمه جابرييل ده برضه ما فرقش عن الجزء اللي فات هو شخصية لزجة جدا وشخصية لطخ من الآخر وفجأة هو المفروض معاه بقى الحتة اللي هي بتاعت لوثر اللي هو طبعا لوثر مات بقى في الفيلم دوت معاه بقى الحاجات الحتة بتاعت لوثر اللي هي المفروض تتحط في الايه الحاجة اللي توم كروز جابها يعني بصوا أنا عارف إن أنتوا اتلخبطتوا معايا دلوقتي في البودكاست لأن أنا بنفسي أنا اتلخبطت وأنا بتفرج على الفيلم مش هحرق ايه اللي حصل في الاخر عشان برضو ايه الناس ما- مش هحرق ايه اللي حصل في الاخر عشان طبعا ممكن تبقى الناس لسه ما شافتش الفيلم وبتاع لكن نقدر نقول ان انا كنت متوقع ان هو تبقى النهاية احلى من كده يعني لكن هل انا خارج من الفيلم لا متضايق جدا انا مش متضايق جدا لكن بقول okay خلاص يعني شكرا يا عم توم يعني انت متعتنا السنين اللي فاتت و انا مبسوط لل dedication اللي هو عامله يعني طبعا انا وقت ما انا بسجل البودكاست الفيلم محقق في اسبوع واحد حوالي 230 مليون دولار انا متوقع ان هو هيعرف يعدي 400 مليون دولار التكلفه ديت لكن هل هيعرف ي break even ويجيب مكسب للفيلم الله اعلم دي انا مش مطمن لها يعني بس وادي سلسلة Mission Impossible يا جماعة فعلا سلسلة متعتنا سنين وطبعا كان في حاجات في النص مش حلوة وفي حاجات حلوة لكن هي overall سلسلة الصراحة كانت كل سنة يمكن بيبقى فيها حاجات أحلى من السنين اللي قبل كده وحاجات اوحش لكن يمكن يحسنوها من حاجات تانية والفضل يرجع طبعا توم كروز ممثل جامد واللي عاجبني ان هو طبعا آه، توم كروز لسه اللي الناس بتعتبره آه، حتى في هوليوود يقولوا عليه one of the last Hollywood stars اللي هو اخر نجوم هوليوود اللي انت هتروح فيلم عشانه هو مخصوص هو وليوناردو دي كابريو لان بعد كده بقى خلاص كل العظام اللي قبل كده بالنسبه لي خلاص كبروا في السن وما يقدروش يشيلوا فيلم لوحدهم لو هختم الحلقه بتاعتنا هعمل زي rating اخير او هعمل زي ترتيب واقول ايه الاجزاء اللي احسن للاوحش انا بالنسبه لي رقم واحد طبعا هو Mission Impossible Fallout يجي بعد كده Mission Impossible Ghost Protocol اللي كان فيه برج خليفه يجي بعد كده Mission Impossible 3 اللي هو بالنسبه لي ده اللي انقذ السلسله من بعد ما كانت خلاص مش عارفين هيعملوا ايه بعد كده Mission Impossible 8 الاولاني خالص لان كان فعلا انا لما اتفرجت عليه تاني فعلا كان حلو قوي بس قصته كانت تلخبط شويه يجي بعد كده Mission Impossible Rogue Nation يجي بعد كده ال- الافلام اللي هم ال Dead Reckoning و Final Reckoning انا هعتبرهم فيلم واحد هم اللي يعتبروا القبل الاخير بالنسبه لي واخيرا طبعا Mission Impossible 2 اللي هيفضل هو اللي مش مفضل بالنسبه لي والله ممكن الواحد يتفرج على الاجزاء القديمه من الاول تاني برضه فادي سلسله Mission Impossible يا جماعه اتمنى تكون ال review بتاعي عجبكم واتمنى تكون الحلقه عجبتكم انا اسف لو انا طولت عليكم طبعا زي ما احنا متعودين فضلا وليس امرا تعملوا لي follow على Apple Podcast و Spotify و Podeo و Anghami وتشغلوا ال notification عشان يجيلكم كل ما هو جديد بشكركم اعزائي المستمعين والقاكم ان شاء الله في الحلقه الجايه